أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك أهلا ومرحبا بكم في قلوب من نور واحنا ابتدينا نتكلم عن المرض الثاني من امراض القلوب بعد ما اتكلمنا عن حب الدنيا واتكلمنا عن مرض الشهوة قلنا من هذه الحلقة هنبتدي التفصيل الحلقة اللي فاتت كانت الحياء والشهوة واتكلمنا فيها عن الموضوع بشكل اجمالي وهنبتدي ناخد عرض عرض من اعراض هذا المرض وهنبتدي بموضوع اطلاق البصر يوم الحد اللي فات كنت بدأت أحس بشعور صعب قوي في الأسنان وتوجهت للطبيب وعرفت انه كان حدثت من حوالي اربع سنين كده كنت في جنازة وحصل تصادم شديد في العربية فكان اثر الصدمة ان جت صدمة كده ناحية الاسنان الدكتور قال لي معنى توقفت عنده كتير قوي قال لي احنا لما يحصل تصادم او يحصل ان في حاجة من الحاجات دي ويطلع الانسان من الحادث ده بدون مشاكل نخاف لانه في الغالب بيكون عنده نزيف داخلي انما لما الواحد يطلع من حادث زي ده ويكون مثلا مش عارف حصل له اي جروح اي كذا أي بيقول اه يبقى يعني المفروض ان هي المشكلة جت هنا انا لما سمعت منه الكلام ده قلت والله هي دي بالظبط مشكلة الذنوب ان الواحد يعمل ذنب وذنب وذنب ويلاقي الدنيا ما فيهاش اي مشاكل فيقول لك الحمد لله هو ربنا بيحبني هو اصلا انا برضو ليا حال كده وليا عمار مع ربنا سبحانه وتعالى ويحسبه هينا وهو عند الله عظيم ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به عشان كده العلماء قالوا انه اللي يظن ان هو لو عمل ذنب انه لن يعاقب فهو مجنون اه لازم الذنب يتعاقب الا اذا استدركت حالك بسرعة وتبت انا ابتديت بالمقدمة دي ليه علشان موضوع اطلاق البصر يا عم الشيخ بصر ايه اللي انت جاي تتكلم عليه دلوقتي ومشاكل في اطلاق البصر وغضوا ابصاركم وكفوا ابصاركم اه بس يعني الزمن صعب انت مش شايف الشوارع عامله ايه انت مش شايف الامور ماشيه ازاي ولا هو انت جايين تقولوا كلمتين وخلاص وكلام غير واقعي المشكله ان اطلاق البصر من اخطر مشاكله انك بتستهون بيه بتظن انها بصه ايه يعني واحد يعني بص على واحده ماشيه وخلاص هو يعني والعياذ بالله عمل معاها فاحشه عادي ما فيهاش مشاكل لو في مبدأ للأسف الشديد من شبهات الناس يقول لك خلاص أنا مع حلالي إنما في الشارع ده يعني مستباح ويروج للكلام ده على إن إطلاق البصر ده شيء عادي أنا جاي النهاردة أقول لك ما تبصش لا تنظر لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من اذنبت في حقه اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على العبد حتى يهلك حتى يهلكنا انكم لتعملون اعمالا الصحابه قالوا كده للتابعين انكم لتعملون اعمالا هي ادق عندكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات ما تبصش لانه النظرة دي سهم مسموم من سهام ابليس بيقطع في قلبك بيسم قلبك انت مش داري ان النظرة دي بتعمل ايه جواك بتدرى بالاعراض وبالنتائج وما بتبقاش عارف ايه المشكلة تيجي تقول لي قلبي مش لاقيه انا بحاول ان انا اصلي بخشوع مش عارف بحاول يبقى ليا حال زي ما كنت في بداية التزامي زي ايام العمرة زي ايام رمضان زي مش لاقي ما هو الذنوب بتجتمع على القلب وبتعمل الران ده وانت مش داري المشكلة الكبيرة قوي ان اطلاق البصر ده بقى من الامور المستصغرة عند الناس وبقى من الامور اللي ما ينفعش تتكلم فيها شباب كتير قوي قبل ما اجي اتكلم عن الموضوع ده يقولك يا شيخ ما تتكلمش في موضوع اطلاق البصر اصلا انت هتتكلم بكلام يعني ما فيش حد هيعرف ينفذ فعندنا يأس واحباط من ان الكلام ده في زمن الفتن ده ينفع يتطبق لو المعنى الثالث اللي استوقفني برضو في موضوع اطلاق البصر نشر في جريدة الاهرام بتاريخ 13 شوال 1421 الموافق 8 يناير 2001 من حوالي 9 سنين تحت عنوان لا تنظر ما تبصش عنوان حلقتنا احد القراء في بريد الاهرام كتب يقول شاهدت يوم الخميس الماضي في حدود الساعة الرابعة مساء على كبر اكتوبر في الاتجاه الى الجيزة سيارة سوداء بزجاج غامق مكتوب على زجاجها الخلفي عبارة بالانجليزية ترجمتها لا تنظر لداخل السيارة فربما تجد اختك وعلامتين تعجب احنا بنقول ما تبصش علشان النظرة هتوديك فين وفي ناس بتقول ما تبصش علشان النظرة هتجيب لك عار ده المشكل في موضوع الاطلاق اطلاق البصر انا عايز في نقاط محددة اعرفك بخطورة الذنب ده علشان تتولد الرغبة زي ما اتفقنا في الحلقات ازاي بنعالج اي آفة اول شيء لازم تعرف خطر الذنب ده قد ايه بالذات ان احنا في زمن الاباحيات والمواقع السيئة ويخش يتفرج بالليل ومش مشكلة وعادي والمصايب السوداء انه يحصل الكلام ده في وجود مراته وعادي لا والله مش عادي والله والله انت بتستوجب مقت الرحمن وانت مش داري اول شيء في اطلاق البصر اطلاق البصر اكبر قاطع عن الله عايزكم ترجعوا للكتابين دول في مادة محاضرتنا النهاردة وحلقتنا النهاردة كتاب الداء والدواء لابن القيم وكتاب ذم الهوى لابن الجوزي ابن الجوزي بيقول في ذم الهوى انه رجل نظر, نظر الى امرأة فوقع عليه سهم فعوره وقع عليه سهم فأصيب بالعور بقى أعور فوجد عليه مكتوب نظرت بعين العورة نظرت بعين العورة فرميناك بسهم الأدب ولو نظرت بعين الشهوة لرميناك بسهم القطيعة انت بصيت كده وقلت بصة فارغة يعني والواحد في غريزته حب الاستشراف ايه اللي ماشي ده وايه اللي عمل كده وابص وبتاع وش... فكان باصص بعين العورة يطلع على عورات الناس فقال فرميناك بسهم الادب فأدبناك بالسهم ده ولو نظرت بعين الشهوة اللي هو يبص بقى ويبتدي الخيالات تشتغل والمشاكل اللي انتوا عارفينها دي قال ولو نظرت بعين الشهوة لرميناك بسهم القطيعة يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعرض عنك وتنقطع عن الله تبارك وتعالى ادي اول مشكلة اكبر قاطع عن الله اتنين اكبر مفسد للقلب واحنا قلنا في الحلقة الماضية ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بغض البصر وجمع بين غض البصر وبين الزكاة تزكية النفس والقلب قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم يبقى أعظم سبب لتزكية القلب هو غض البصر والعكس صحيح أكبر مفسد من مفسدات القلب بصة لا تعطي لها بالا رقم ثلاثة إطلاق البصر خيانة وقلنا ربنا قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور بس أنا عايز أقرأ الآية من أولها تعالوا كده نقرأ الآيات دي في سياقها ونشوف ربنا جمع ما بين خيانة الأعين وما بين إيه من مشاهد القيامة اسمع قال الرحمن وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأنذرهم يوم الآزفة اليوم اللي الناس هترتج فيه وتضطرب فيه إذ القلوب لدى الحناجر من شدة الهلع والفزع تحس ان قلبك نط منك بقى في حنجرتك إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع مفيش حد هينجدك راح قايل ايه يعلم خائنة الاعين انت عارف الامان يوم الفزع الاكبر يبتدي منين من غض البصر وتعرف الهلع والحالة دي هتبقى لمين للي كانوا بيخونوا ربنا بعينيهم للي كانوا بينظروا للمحرمات ومش فارقة معاهم ان نظر الله اليهم اسبق يا اخي يا حبيبي في الله يا اختاه لا يكن الله اهون الناظرين اليك لا يكن الله اهون الناظرين الينا يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور اوعى تتكتب عند ربنا خاين اوعى تتكتب عند ربنا خاينة صعبة ومرة رقم اربعة اطلاق البصر خبث ودنس ونجاسة في القلب ولسه واخدين عليها كمان الشاهد لما ربنا قال ايه ذلك ازكى يعني كده ان اطلاق البصر ايه خبث غض البصر طهارة وتزكية واطلاق البصر خبث ودنس ونجس نجاسة في قلبك النظرة اللي انت شفت فيها عورة وفرحت بيها نجاسة في قلبك تمنع الايمان انه يتمكن من قلبك رقم خمسة اطلاق البصر قاطع عن التوبة يعني الواحد ما تبقاش متيسراله اللي عينيه على طول على الافلام والممثلات والراقصات والكليبات واللي ماشي في الشارع قاعد يبص على المتبرجات وسواء متجوز ولا مش متجوز ومش فارقه معاه يجي يتوب يلاقيها تتقل بيحتاج جهد اكتر علشان يتوب علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه وقل للمؤمنات بعد ما ذكر الكلام للرجال وسبحان الله اتقالت هنا وهنا يعني امر خطير جدا ما قالش امر عام يا ايها الذين امنوا غضوا ابصاركم لا ما قالش كده قال قل للمؤمنين لو انتم مؤمنين بجد يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم دي علامة ايمانك والمسألة مش للرجالة بس المسألة للرجال والنساء فقال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وبعدين ربنا سبحانه وتعالى عدد مين اللي ما ينفعش المرأة تظهر زينتها لهم ولا يبدين زينتهن إلا دول المستثنين غير كده ما ينفعش تظهر زينتها إلا للمحارم دول وذكر المحارم ختم الآية قال إيه ختم الآية دي فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وبعديها وأنكحوا عارف انت لغاية دلوقتي ما اتجوزتش ليه عشان انت مش عفيف ما تزعلش انا بواجهك وبصرحك وعارفة انت لغاية دلوقتي ربنا ما بعتلكيش رزقك ليه لان العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه نظرة فارغة او نظرة انت مش حطاها يعني وقلبك ممكن يكون تعلق او نزل اثر الذنب ده على القلب عمل ايه افسد عليك حالك مع ربنا فقطع عنك الرزق وتقل عليك التوبة عشان كده النظر ده خطير شفتوا قد ايه بيسبب من مشاكل واحنا مش داريين الامر زي ما قلت للرجال والنساء وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وغيرة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود والترمذي واللفظ له وقال حسن صحيح من حديث أمنا أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة دخلت راحت على أمنا ميمونة في بيتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها قالت فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم وكان صحابي ومعروف أنه كان أعمى فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب منه هو شايف حاجة يعني ايه احتجب منه فقالوا له ذلك يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما وانت عميا أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه حتى ولو كان راجل أعمى غض بصرك يا أختي غض بصرك فالنبي غيرته هنا تظهر انه ما ينفعش مؤمنة تنظر هذا النظر لانه ممكن يبقى فتنة عليها وبالذات الشابات وبالذات غير المتزوجات وبالذات اللي وقع في فتن في هذا الامر رقم ستة اطلاق البصر زنا انتوا مش فاهمين خطورته دي ايه النبي صلى الله عليه وسلم وانتوا عارفين الحديث لما قال العينان تزنيان وزناهما النظر عارف يعني ايه يعني كتب كده في صحيفة اعمالك مش مش نظر الى امرأة زنى بعينه فلما تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويقررك على الذنب ويقول لك زنيت يوم كذا بعينك ترد تقول ايه زنيت بعينك وما غضتش بصرك اطلاق البصر زنا رقم سبعة اطلاق البصر عدوان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين قال من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقأوا عينه لو واحد بص كده بصة يعني من ورا اهل البيت او اطلع كده تجسس عليهم اتفتح الباب قعد يبص آه كان قاعد آه قاعد يتلفت وهم قاعدين مثلا في مكان فقعد يتلفت على اي عورة من عورات البيت اللي يعمل الكلام ده فقد حل له ان يفقأوا عينه لو بص هذا النظر وتعدى ممكن يفقأوا عينه عارفين قصة آه ان سيدنا موسى فقأ عين ملك الموت عارفين ده لما دخل عليه راجل راجل هو ما يعرفش انه ده ملك الموت فلما جاءه فقأ عينه وكان في شريعة بني اسرائيل عشان ما ينفعش يطلع على عورات يعني الشرع بيقول لي يتفقع عين اللي يبص على عورة امال اللي قاعد قدام الكليبات والمشاهد الاباحية ده يتقال عليه ايه ويبقى حكمه ايه في الشرع اللي بيطلع على العورات والمصيبة انه مش بيطلع على العورات بس ده بيتفرج على زنا بيتفرج على زنا يعني بي بيبقى ذنوب فوق بعض اولا بيشوف زنا ولا طبعا هينهى عن معروف هينهى عن منكر ولا هيؤمر بمعروف ده بيقر بالكلام ده وبيستحلي الموضوع ده وبيتلذذ بده وبيظن انه ده اللي هيورثه الشهوة وده اللي هيخليه مش عارف ايه ويعمل ايه وهو بيفسد عليه حاله والله وبيفسد عليه مراته والله وبيفسد عليه حياته والله وهو مش داري فاللي بيطلع على الكلام ده يبقى حكمه ايه في الشرع ممكن تتسلب النعمة دي وانت مش داري رقم 8 اطلاق البصر يوقد نار الشهوة والحديث ده يمكن بعض الناس يعني ما تعرفوش قوي لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهيعلمنا مسألة مهمة قوي في إطلاق البصر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم رأى امرأة وهو النبي صلى الله عليه وسلم معدي بص لقى امرأة فرجع فأتى امرأته زينب بنت جحش رضي الله عنها فدخل عليها فكانت يعني شغالة بتطهو بعض الطعام كانت تمعس منيئة يعني كانت قاعدة بتدلك في جلد الدباغ قاعدة شغالة شغل البيت يعني فقضى حاجته يعني بنى بزوجته ثم خرج إلى أصحابه يعني شفتوا النبي عمل ايه هو وهو معدي النظر الفجأة ده لمحت عينه امرأة راح راجع داخل بزوجته مجامع زوجته ليه ده قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه بصة بتعمل ايه قلت لكم انه اكتشفوا الكلام ده في عالم الدعاية ان شركة من شركات المشروبات عملت حركة كده في فيلم من افلام الكرتون اللي كانت مشهورة جدا عملت يعني frame يعني واحد على 24 من الثانية frame كده حطت فيه صورة للحاجات اللي هم المنتجات بتاعتهم اكتشفوا ان مبيعات السلعة دي زادت جدا بعد الحركات دي فقعدوا يشوفوا طلع ان في واحد عمل بحث وقال ان الصورة دي ما بيدركهاش العقل لكن بتخزن في العقل الباطن وبتستثير الانسان فتلاقي نفسك عايز ده على انك انت اصلا ما ما جاتش في بالك بس تلاقي في رغبة ده واحد على 24 من الثانية امال اللي قاعد دقيقة دقيقة في مش عارف رأس ولا في اي حاجة من الحاجات دي يبقى الوضع عامل ازاي امال اللي قاعد بي بيتفرج على كليبات وحاجات يبقى ايه الوضع يبقى بتزرع ايه جواك ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اهو مر فنظر الى امرأة فجأة فرجع فجامع زوجته يبقى الشباب اللي ماشي في الشارع دول وقاعدين مطلقين بصرهم يبقى ايه والمتجوزين اللي يقول لك انا من ساعة ما اتجوزت وانا ببص للنساء بصة تانية بقيت فاهم يعني بلاء والله ومش حاسبين خطورة الموضوع ده قد ايه رقم 8 قلنا اطلاق البصر يوقد نار الشهوة رقم 9 النظر موجب للسخط والعذاب في كتاب الورع لابن أبي الدنيا قال عمرو بن مرة رحمه الله ما أحب أني بصيرة وكان عمي كنت نظرت نظرة وأنا صغير فابتلاني الله بالعمى بيقول أنا اتعاقبت وأنا عارف أنا عملت إيه فالحمد لله إن ربنا سلبني عينيا بدل ما العينين دي كانت تزود رصيد السيئات عقوبة وليه لأ وليه ما يحصلش وقادر ولا مش قادر رقم عشرة قلناها النظرة زي ما قال غير واحد من أهل العلم سهم مسموم من سهام إبليس النظرة بريد الزنا ورسوله الأول النظرة بتهيج الشوق وتحض على الحب الحرام النظرة دليل على قلة الحياء النظرة زي ما ابن القيم بيقول في كتاب إغاثة اللهفان النظر يولد المحبة فتبدأ علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه ثم تقوى فتصير صبابة فينصب ينصب إليه القلب بالكلية ثم تقوى فتصير غراما فيلزم القلب كلزوم الغريم شوفوا البصة عملت ايه البداية نظرة فابتسامة فموعد فلقاء واحنا بنقول نظرة فاستماع فلمسة فمشية والقلب يتمنى وزنا القلب التمني والنهاية الوقوع في الفحش وأنت لا تدري من أين ابتدأ عليك هذا الأمر احنا قلنا كده أكتر من 11 نقطة في خطورة خطورة إطلاق البصر أنا عايز أوجه الرسالة وعايزين نتكلم بشكل عملي وعايزين نعالج ما انتوا خلاص عارفين ان هو حاجة خطيرة جدا بس ايه الحل الحل هبتديه برسالة الى الاباء يلي سايب بنتك تنزل لابسة بنطلونات مجسمة عورتها اتق الله والله العظيم بتاخد ذنب كل واحد بيبصلها وممكن الواحد ده يبصلها كده فتثار شهوته فيروح يزني فتلاقي يوم القيامة ان انت زنيت وانت ما عملتش الذنب ده بس اصل انت كنت ساكت على المحرمات دي ونفس الرسالة بتتقال للاخت دي اللي مش واخده بالها اصله بيقولوا ان النساء بتبقى الغرض مش انها تغوي اللي قدامها انما تحس بانوثتها حتى لو كان كده انا عايز افهمك الرجال بقى ما بيبصوش على الموضوع كده الرجال لما بيبصوا بيبصوا علشان خاطر زي ما النبي قال بيولد عندهم الشهوة فيبقى بيتمنى عايز يخلص عايز حل للمشكلة دي والحل في المشكلة دي يا إما هيروح يعمل عادة سيئة يا إما هيروح يزني وفي كلتا الحالتين انت كنت سبب هو أذنب وانت كمان فعشان كده بقول الرسالة دي لكل أب ولكل أم اتقوا الله في شباب المسلمين بالله عليكم دي دياثة والدياثة دول أهل الدياثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم اللي بيعمل الكلام ده يدخل تحت قول الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون اللي بيعمل الذنب ده وهو مش داري يلقى الله عز وجل بهذا الرصيد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الشباب هقول لهم الحل هيبتدي وهناخد اكيد الحلقة دي ويتبقى منها والحلقة الجاية وهيبقى فيه ان شاء الله باذن الله احد الاخوة جزاه الله خيرا عامل برنامج معرفي سلوكي يعني برنامج عملي واقعي مستفيد من التجارب بتاعت اخواننا بتوع التنمية البشرية والعلوم الحادثة دي ومع الثقافة الشرعية وعامل لنا برنامج ان شاء الله الحلقة الجاية هتبقى عرض لهذا البرنامج وتفاصيله والحلول العملية بس انا النهاردة هحط الاساسات للحل العملي الاساسات للحل العملي هنعمل ايه عشان نتخلص اول شيء هبتدي لك من حتة تانية خالص انت متصور ان انا هقول لك ايه هقول لك لما تمشي في الشارع كده حط راسك في الارض وما تبص الشمال ولا يمين اوعى تعمل كذا ما انت لو عملت ده يوم واثنين وثلاثة وانت لسه من جوه ضعيف مش هيحصل الاثر المطلوب عارف انا هقول لك ايه انا هبتديها لك من اصلها واصلها خطرة اصل الافات دي كلها خاطرة جت في دماغك او انت ماشي كده الخاطر ايه انا بصيت على واحدة الخاطر جه بص عيش اتمتع فلو الخاطر ده الوسوسة دي انا عرفت اجنبك اياها عرفت اعالجها لك من الاول خالص ساعة ما هتبص هتقول الله ناظر الي ربنا شايفني خاف ان ربنا يطلع عليك في الم... في الموقف ده يطلع عليك وانت بتعمل الذنب ده فيعرض عنك اخشى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب لا غفرت لك فتخاف ابن القيم حط لنا 10 حاجات لعلاج الخواطر السيئة الكلام ده في كتاب طريق الهجرتين هنقولهم كده كنقاط ونقول نعملها ازاي رقم واحد قال لو انت عايز ربنا يجنبك ده اول شيء اطلاعك على ان الله ناظر لك وناظر الى قلبك فبالتالي لو عرفت ان ربنا ناظر اليك وربنا عظيم في قلبك هتتقي ربنا وتخاف ده اول شيء اتنين حياؤك منه عشان كده خدنا الحلقة اللي فاتت الحياء شعبة من شعب الإيمان الحياء والشهوة خدنا المعنى ده علشان نعرف قد ايه انه البداية تكون اللحظة دي حمرة الخجل بقى ربنا ينعم عليك بالعينين دول ألم نجعل له عينين لما يجي يقول لك ألم أجعل لك عينين فماذا صنعت بهما كنت بتحاربني بيهم كنت بتعصيني بيهم ما كانش بيفرق معاك ان انا ساخط ولا مش ساخط عليك فحياؤك من فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا اطلاعك على اطلاعك على علمه ليك ونظره إليك أدي واحد اتنين حياؤك منه ثلاثة قال إجلالك لك إجلالك له أن يرى مثل هذه الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته بيته اللي هو القلب فانك تبقى معظم ان ربنا يشوف الكلام ده عارف لما يجي لك ضيف وانت حبيب قوي الى قلبك وانت بتقدره جدا تقعد تروق في البيت يومين ثلاثة وتؤمر الاهل البيت انه يعملوا احسن ضيافة وتبقى عايزه يشوف احلى حاجة عندك فلو عرفت ان ربنا بيطلع على اللي في قلبك تعمل ايه مش تنطهر القلب ده وتشيل الحاجات اللي ربنا ما يحبهاش ثالث حاجة لو بتجله لو ربنا هو الجليل هو العظيم هو الكبير في قلبك هتخاف وهتطرد الخاطر أربعة خوفك منه أن تسقط من عينه أهي دي صعبة قوي خوفك من أن تسقط من عينه بتلك الخواطر اللي يعرف ربنا بجد وبينه وبين ربنا صلة بجد يخاف انه يسقط من عين الله اذا كان ربنا بيحبك وانت بتحب معصيته تبقى ايه هتقول لي بيحبني انا بيحبني على خيبة ايه يعني اه بيحبك المرأة كانت تدعو الله عز وجل فتقول اللهم بحبك لي إلا غفرت لي فيقولوا لها طب يعني قولي اللهم بحبي لك فتقول حبه لي جعلني أقامني في هذا المقام مقام التضرع والمناجاة والقيام والعبادة وأنام غيري هو لو ربنا مش بيحبك كان يسمعك الكلام ده ليه يلي قاعد قدامي دلوقتي وبتسمع الكلام ده ويمكن ناس كتير اتأثرت وخافت وعارفة ان الذنب ده ذنب بقى ادمان والعياذ بالله وفي ناس حولت دلوقتي وقالت يوه هيقولوا لنا نفس الحاجات وفي ناس دلوقتي سرحانه مني وقاعده بتفكر في حاجه تانية وناس راحت في قامت دلوقتي عايزه ما تسمعش اكيد انت اللي قاعد وبتسمع ربنا بيحبك عشان بيسمعك عشان تخاف عشان تعرف علشان يقيمك على ضرب التوبه والاستقامه فيبقى ربنا بيحبك وانت بتحب معصيته خوفك من أن تسقط من عينه بتلك الخواطر خمسة إيثارك له أنت بتؤثر ربنا ولا بتؤثر نفسك إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته يبقى ربنا بيطلبك تؤثره هو ولا تؤثر نفسك تفضله هو ولا تفضل نفسك لو بتحبه هتفضله على نفسك وهتفضله على رغباتك فعشان انت بتحبه وبتؤثره وبتفضله هتطرد الخاطر اللي ما بيحبوش وهتخليك على المعنى اللي هو بيحبه ستة خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويزداد شرارها فتأكل ما في القلب من الإيمان بقى يا أخي هان عليك شهر رمضان والعبادة اللي انت عملتها تضيعها وتحبط عملك بالنظرة دي آه ما الحسنات بتذهب السيئات والسيئات بتذهب الحسنات بقى هان عليك العمرة اللي عملتها هان عليك القيام والدمعة اللي بكتها من خشية ربك هان عليك أعمال الصالحة دي تفنيها عشان نظرة وشهوة عاجلة فلو خايف ان الذنب ده ياكل حسناتك هتصرف الخاطر ده من بالك سبعة أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاب به الشيطان بيعمل ايه بيرمي لك حاجة يا عم ما فيهاش حاجة هو مكبر الموضوع كده ليه عادي يعني ما كل الناس كده وانت شفتني عملت بلوى سودا دي بصة هو ده الحب فلما يعملها يعني انت هتقعد جاي لك اكتئاب هتقعد تقضيها بص مش هينفع بعدين انت انسان بني ادم لحم ودم طب اعمل ايه يعني طب يعني انت هتقضيها كده ما تتعرف على واحده وتمشي معاها انت مش راجل يا اخي ولا ايه وانت هتقعدي كده طول عمرك ده ده انت هيعديك القطر وانت ما عشتش ولا دخلتي دنيا بص الشيطان اه صح نمشي ونقع في العشق والعشق يودي للمحرمات ويزني والمره والثانيه والثالثه وخلاص ادمان وبعد كده يجي يعيط ويقول مش عارف اتوب وبعد كده ممكن تسوء ختمته لأنه إذا ظهر الزنا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله وعذاب الله فعشان كده لو عرفت ان دي ان الشيطان بيلعب بيك فيا أخي انصر الرحمن انصر ربك اللي حذرك وقال لك اتخذوه عدوا إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا رقم 8 أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع مع الإيمان أصل في ناس تيجي تقول لك أصل أنا مش عارف هو ده الشيطان ولا دي نفسي ولا ده أصلا ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني يمكن ده ربنا ميسرهولي مثلا مش يعني الأمور مش محتاجة إن احنا خنق يعني ما بيبقاش عارف لا أنا أقولها له بالفم المليان بملء الفم دي خواطر بيحطها إبليس اللي عايز يرديك في جهنم وأنت لا تدري فعشان كده اعرف دي مع خواطر الإمام ما يجتمعوش عشان كده بيتقل عليك الكلام ده تلاقيك مش قادر تقعد تشوف برنامج 45 دقيقة ولا 50 دقيقة مش قادر تقعد مش قادر تسمع ليه؟ عشان القلب تعشعش في الشيطان رقم تسعة أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له فبالتالي يقفل على نفسه هذا الأمر وأخيرا قال أن تلك الخواطر هي أماني الجاهلين أماني اللي هو معنى اللي ربنا حذرنا منه في وصف المنافقين فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني هو ده اللي بيعمله الشيطان بالظبط فتنك إن خلاك تقع في بصة وبعدين مرة ورا مرة تربصتم وارتبتم وبدأ يخلخل عندك المعاني لغاية ما عيشك في الأمان وإن شاء الله لما يبقى عندك خمسين سنة هتحج وهتبقى إنسان كويس فعشان كده اقفل الباب بالعشر حاجات دول خدنا النهاردة خدنا 11 حاجة في عقوبات إطلاق البصر وخطورة إطلاق البصر وخدنا 10 حاجات نحفظ بيها نفسينا من خطر الخواطر نفسها وكنت عايز استكمل بس الوقت ما جاش معانا كنا هنقول لكم على خطة كده من سبع نقاط هنخليها بقى في علاج اطلاق البصر مع البرنامج المعرفي اللي احنا اتفقنا عليه هنخليها في الحلقة إيه القادمة جات لنا بعض الرسائل على ال SMS انه آه بيقول الاخ بالله عليكم وصلوا رسالتي للشيخ كم تمنيت لو ان نفسي كانت يوسفية دي اخت بتقول انا عارفة انه ما ينفعش الندم بس اتمنى من الله ان يكسو قلبي نور يا شيخ انا حابة ابعد عن الحرام المشكلة ان الشخص مش مخليني في حالي بحجة ان اهلي ما وافقوش عليه حابة توصل له رسالة عبر البرنامج وهو ان شاء الله هيشوف البرنامج فانا بقول له اتق الله وبالله عليك ما ما تحشش في المعنى ده ان انت تبقى سبب في غواية حد اذا كان اهلك اهلها ما وافقوش عليك فعف عنها يأتي الله لك بها انما هتقعد تدوشها وتتكلمها وتبعت لها في رسائل وما شابه اخاف ان كل ذنب هي هتعمله هيبقى بالنسبة لك مضاعف فاتق الله علشان ربنا سبحانه وتعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب المعنى ده ما تنساهوش والمعنى ده ما ننساهوش احنا كلنا علشان ربنا سبحانه وتعالى يطهر لنا قلوبنا ويتوب علينا من هذه الذنوب تيجي نتوب وتيجي نعود أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم